بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام 1943 تحديدا يوم 13 إبريل رفع جهاز الأمن الروسي سرية عن وثيقة تثبت أن الجيش النازي لما الجيش الألماني الحرب العالمية الثانية لما نزل قرية فيها دار من دور الأيتام نقلوا هؤلاء كل الأيتام اللي كانوا موجودين في الدار دي حوالي 300 طفل ونقلوهم من القرية إلى مكان بعيد في الصحراء ثم حفروا لهم مقبرة جماعية ودفنوهم جميعا فيها والعجيب إن هم لما جم يحللوا الجثث دي لم يجدوا فيها آثار للرصاص أو للحرق وإنما دفن هؤلاء الأطفال وهم أحياء تقارير كتير بتتكلم عن الغازات السامة التي أطلقت على الأسرى في الحرب العالمية الثانية تقارير كتير بتتكلم عن ان كتير من كبار السن او اللي عندهم امراض مزمنه ازيلوا او قتلوا بجرعات عاليه جدا من المورفين لكي يفرغوا الاسره والاماكن للشباب المنتجين الذين يستحقون الحياه. ثاني اكبر شخصيه في الهرم النازي هيرمان جورينج لما راح زار معسكرات اوشفيتز في بولندا ووجد 2 مليون شخص فقال ان هؤلاء بشر يشبهون البشر ولا يستحقون الحياه ومنع عنهم الغذاء لدرجه ان مات منهم مليون واحد مليون فرد ولما وصلوا الخبر ان في مليون فرد ماتوا في معسكرات الاشفتيز قال جميل انهم ماتوا قد وفرنا على الرايخ مليون قطعه مربع الكلام ده مش عفو الخاطئ في كتابه ماي كامف كفاحي بيقول ادولف هتلر هتلر كان بيرى بتفوق العرق الآري العرق الألماني الجرماني إن الألمان متفوقين خلقيا على كل الأعراق العرق الآري متفوق ذهنيا متفوق خلقيا متفوق جسديا هم أذكى الأعراق فكان لابد من إزاحة كل الأعراق الثانية للسماح بهذا العرق بأن ينمو ويتكاثر ويتطور ومن هنا أطلق الشعار الشهير لبنسراوم اللي هو مساحة العيش الآمنة إيجاد مساحة عيش آمنة لهذا العرق وإزاحة كل الأعراق الثانية وإزالة كل العقبات من قدامه ومن ذلك قتل اليهود لأنه كان يرى أنهم مجموعة من الجراثيم أو الطفيليات التي ستصيب جسد الأمة الآرية أو الجرمانية بمشاكل ومن هنا حصلت عمليات ال ال الإخصاء ل 350 ألف معاق معاق ذهني أو عنده إعاقة لأنهم لا يستحقون التكاثر لأن نسلهم هيبقى نسل ضعيف ومش منتج دي كانت نظرية هتلر ونظرية هتلر دي مش من بنيات أفكاره وإنما جت من واحد تاني كان يؤصل لذلك أبو نظرية التطور تشارلز داروين اللي عمل في كتابه أصل الأنواع ونص على نظريه الانتقاء الطبيعي او الانتخاب الطبيعي، يعني ايه الانتخاب الطبيعي؟ بيقول ان لو في مجموعه ارانب سريعه جدا فيبقى الارانب دي تظن ان هي اسرع هروبا من اي مفترس يريد يريد ان يفترسها، يعني اي اسد اي نمر عايز يروح يفترسها هي اسرع فممكن تنجو اكتر، فالحل ان احنا نتدخل في ميزان الطبيعه ونقتل الارانب الضعيفه ونسيب الارانب السريعه ديت علشان تتكاثر وبعد جيل او اتنين تبقى كل الارانب اللي موجوده من هذا النوع الجيد. احنا بنقول الكلام ده ليه؟ بنقول الكلام ده النهارده لان في تزاحم المرضى في المستشفيات في اوروبا وامريكا وفي العالم كله مع هجمه الكورونا فيروس الكورونا الكوفيد 19 على العالم كله لقينا في اصوات بتستدعي الداروينيه الاجتماعيه بتستدعي كلام داروين وتطبيق هتلر له العملي وبتقول ان كل كبار السن في المستشفيات يجب ان تزال عنهم اقنعه التنفس الصناعي وتعطى للشباب الشباب المنتجين اللي هينتجوا انما هؤلاء لا لا لا يتركوا ليموتوا واطلق كلمه اليوجينيا او القتل القتل الرحيم راينا النهارده اباء مصابين اباء مصابين اشرفوا على الموت كانت امنيتهم الوحيده ان ولادهم يجوا علشان يودعوهم او يشوفوهم ويلقوا عليهم نظره واحده واولادهم تركوهم بلا لقاء وبلا وداع يموتوا فرادى وحيدين راينا النهارده الجيش الاسباني الجيش الاسباني اخرج مجموعة من الآباء والأمهات في دور مسنين دار للعجائز والمسنين ماتوا في سرايرهم في أماكنهم تخيل كده إن هم فضلوا يصرخوا فضلوا يصرخوا ويستغيثوا ولا أحد يجيبهم تخيل أب منهم أب وهو بيرجع ليه شريط حياته مع أولاده ابنه لما كان بيتعب بياخده ويجري على المستشفى علشان يكشف عليه ابنه كان بيتعب علشان يجيب له اكل او عشان يجيب له هديه او عشان يفرحه او علشان يعمل وهو بيستغيث وبيصرخ كل هذا الصراخ ولا احد لا احد يجيبه تخيل حال الاب ده عامل ازاي لقينا النهارده شفنا النهارده مراهقين مراهقين في بريطانيا بيبصقوا على كبار السن بيبصق على كبار السن وبيقول له ارحنا من وجهه القبيح شفنا النهارده شباب في هولندا شباب في هولندا بيتمنوا ان كبار السن يموتوا علشان يخلوا اماكنهم ويبقى عندهم يبقى عندهم فرصه للحصول على منزل ده حال الدارونيه الاجتماعيه اللي اتطبقت في العالم كله النهارده وثالثه الاسافي لما تخرج ارشادات طبيه من حاكم ولايه الاباما في امريكا وهو بيقول ان كبار السن او اللي عندهم اعاقات في المخ او اعاقه ذهنيه مريض ال Down syndrome او مريض ال hemiplegia او اللي عنده cerebral palsy اي حد عنده اعاقه مخيه ممكن نشيل من عليه ماسك التنفس ونديه لشاب وقال بالحرف الواحد كده they may be poor candidate for ventilator support هم ضعفاء التأهل للتعامل مع للتعامل مع جهاز التنفس الصناعي ممكن يكون في حد اولى بل ان حاكم ولايه نيويورك عمده ولايه نيويورك قال نفس كلمه داروين قال البقاء اليوم للاصلح ولما تبقى انت جالس رجل كبير مسن كده في بيتك وتجيلك رساله من الولايه اللي انت عايش فيها وتقول لو انك اليوم مريض نحن لا نستطيع ان نعالجك ولكن اذا اردت ان نساعدك على القتل الرحيم اللي هو اليوجينيا فنحن سنساعدك يعني وانت مكانك كده ممكن نديك مخدر نديك مورفين نديك مخدر وتموت مكانك موت رحيم تعال بقى نشوف نظرة الإسلام نظرة ديننا دين الله عز وجل الذي ارتضاه للبشر نظرة الإسلام لكبار السن للضعفاء للمحتاجين شوف النبي عليه الصلاة والسلام سيدك النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان بيقول ابغوني ضعفاءكم ابغوني ضعفاءكم فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم ابغوني يعني اطلبوا لي ضعفائكم قربوا لي ضعفائكم النبي عليه الصلاة والسلام بيتعاهدهم النبي عليه الصلاة والسلام بيسأل عليهم بيطلب منهم ان هم يدعوا له بيطلب بركتهم بوجودهم النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للمقاتلين والمحاربين والأصحاء ان انتوا ابغوني ضعفائكم لان لهم حق علينا فإنما تنصرون في معارككم وترزقون لأطفالكم ببركة وجود هؤلاء بينكم شفت الفرق؟ شفت قيمة الضعف في الإسلام عامل إزاي؟ مش حشرات مهملة إنما لهم حقوق علينا النبي عليه الصلاة والسلام يقول البركة مع أكابركم الحديث الصحيح في صحيح البخاري أن رجلا كان له أبوين شيخين كبيرين فنأى به طلب الشجر يوماً وكان يرعى فحلب لهما غبوقهما ثم أتى إليهم لي ليشربا من هذا الحلب فلما أتى إليهم وجدهما نائمين وكان القدح بيده وصبيانه يتضاغون عند قدمه بيقولوا اسقينا يا أبي اسقينا يا أبي اسقينا يا أبي بيقول فكرهت أن أخبق قبلهما أحد ثم انتظرت حتى استيقظا في الفجر فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه الإسلام جعل خدمة الضعفاء خدمة الأبوين الكبيرين قربة ووسيلة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى الصحابة الكرام لما خرج عليهم رجل خرج رجل فتي شاب فأعجبوا بقوته وبفتوته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا يسعى على أبوين كبيرين فهو في سبيل الله لو كان بيسعى على أبوين كبيرين فهو سبيل الله القوة في الإسلام قوة عبودية وليست قوة طغيان ليست قوة احتقار للضعيف ربنا سبحانه وتعالى من مننه علينا قال الله عز وجل وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم الدروع اللي ربنا سبحانه وتعالى عملها لنا ديت عملها لنا مش عشان تطغى ربنا قال قيد هذا هذه القوة بإيه وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون توجيه هذه القوة للإسلام لطاعة الله سبحانه وتعالى لا تكون قوة طغيان وإنما قوة عبودية تنصر الضعيف فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم النبي عليه الصلاة والسلام لما يقف في وسط الصحابة يقول إني أحرز عليكم حق الضعيفين يعني أضيق جدا حق الضعيفين المرأة والفقير إن أحرج عليك إن أنت ما تجيش جنبه ولما جه النبي عليه الصلاة والسلام مرضعته مرت أمامه فقام وفرج رداءه وأجلسها عليه إكراما لها هذه المرأة سيدنا أبو بكر لما يقف خطيبا في أول خطبته ويقول الضعيف فيكم قوي حتى آخذ له بحقه والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ منه آخذ منه الحق وسيدنا عمر يقف وهو خارج من المسجد مع الجارود العبدي فتأتي امرأة اسمها خولة بنت حكيم تقول له يا عمر بن الخطاب عهدي بك أن تنادى عميرا الآن يناديك الناس عمر يا أمير المؤمنين اتق الله واخشى من الفوت اتق الله يا عمر بن الخطاب جارود العبدي بيقول لها أكثرت على أمير المؤمنين كفى يا امرأة يقول له دعها دعها أتدري من هذه؟ هذه خولة بنت حكيم الذي سمع الله مقالتها من فوق سبع سماوات فعمر بن الخطاب حري أن ينصت لها ويسمع ده الإسلام بمنتهى البساطة يجي حد النهاردة يقول لي ماذا قدم الإسلام ماذا قدم المسلمون العالم تقدم وقدم الطائرات والغواصات والبوارج والأقمار الصناعية جميل كويس نحن مأمورون بهذا الإسلام قدم قدم حاجات أغلى من كده بكتير قدم قيمة الرحمة والشفقة نعم احنا مطالبين بان احنا نواكب هذا الركب بل نسبقه وما تركناه وما ضيع علينا إلا بتخلفنا عن الدين الذي أمرنا أن نسبق هؤلاء لكن إسلامنا قدم هذه الرحمة إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عندما تنصرون وترزقون بضعفائكم وكأني أسمع من بعيد قول الله عز وجل يرن في أذني أفحكم الجاهلية يبغون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما ومن أحسن من الله